او العمل انما من ال- الحاجات ال- المهمه جدا الفروق الواضحه جدا هو فرق ال- القلوب عشان كده كانوا يقولوا ما سبقكم الصديق بكثرة صيام ولا بكثرة قيام ولكن بشيء وقر وقر في قلبه فدي نقطة مهمة إن إحنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى القدير وكان ربك قديرا إن الله على كل شيء قدير وقبل ما أتكلم عن اسم الله القدير محتاج إن أنا بس أوضح يعني إيه قدير يقولوا قدر في اللغة يعني بلغ المنتهى يعني في حاجة اسمها القدر والإنسان لا يثبت له إيمان حتى يؤمن بالقدر ويقول القدر قدرة الله وفي حاجة اسمها التقدير يعني ايه التقدير يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى لما علم سيدنا داود علمناه صنعة النبوس انكم وتحصنكم بأسكم ان علمه ان هو يعرف يتعامل مع الحديد كان حداد كان الناس عشان تتعامل مع مع اي حديد لازم تصهره لازم تضعه على النار لكن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى ألان له الحديد قال يا جبال أوي معه والطير وألان له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد اعمل سابغات يعني هو بيعرف يتني الحديد بإيديه فكان بيتني الحديد بإيديه فربنا قال له اعمل درع الناس المحاربين المجاهدين في سبيل الله يلبسوه يكون سابغ أن اعمل دروع سابغة أن اعمل سابغات وكلمه قدر في السرد كلمه يعني ايه تقدير المهندسين قوي يفهموا كلمه التقدير ديت لما بتيجي تبني عماره يقول لك انت محتاج انك تاخد اول تشوف انت المساحه بتاعتك قد ايه هتحفر قد ايه هتتحمل كم طابق هتحمل كم دور من الادوار هتبني على كم عمود هنحتاج اسمنت قد ايه هنحتاج رمل قد ايه كل دي على فكره كلام علمي ذهني يعني كل ده كلام هو بيفعله قبل ان يضع طوبة واحدة ولا يشتري سيخ حديد واحد ولا يشتري أسمنت شكارة واحدة يعني هو بيعمل ده في ذهنه أنه بيقدر يعني بيقدر الأشياء قبل فعلها بيقدر الأشياء وطبعا التقدير هنا محتاج محتاج علم محتاج إحصاءات محتاج خبرة محتاج مهارة محتاج فربنا بيقول وقدر في السرد يعني لما تيجي الحلقات بتاعة الحديد اعملها بالظبط عشان المحارب ما يتخنقش يموت ولا تبقى واسعة عليه فيقوم واحد يضربه فيبقى في يبقى الدرع اللي انت عملته ملوش لازمه فاعمله وانت مقدره بتقدير كويس جدا ومنه التقدير ومنه قدر الله سبحانه وتعالى وفي يقولوا يعني علماء اللغه ابن فارس كان بيقول ان ان ان القدر او القدره او القدر او القاف والدال والراء دول منتهى الشيء منتهى الشيء فيه او بلغ منتهى الشيء ويقولوا القدير او القدره من ضد العجز ان واحد يقدر على حاجه يعني ايه يقدر على حاجه يقول له انا هطلع مثلا هطلع من هنا لحد مثلا السعوديه يقول له ما تقدرش يقول له لا انا اقدر يقول له لا ما تقدرش يقول له لا انا اقدر هو ايه العائق ايه هو يقدر على ازاله جميع العوائق ويقدر على فعل ما يريد على امضاء ما يريد ده هو يقدر على ذلك ولا يعجزه شيء لا يقف لا يمنعه شيء لا يقف في وجهه شيء لا يقف امام ارادته شيء ويقول القدير فلان عنده مقدره عنده مقدره يعني يعني اما مقدره بدنيه او مقدره ماليه يعني فلان ميسور الحال فيقولوا ايه فلان ده عنده مقدره فلما لما دي في اللغه يعني لما لما نقول ان الله على كل شيء قدير لازم يعني ايه يبقى عندنا استحضار شويه في معنى يعني ايه قدير يعني ايه قدر يعني ايه قدره يعني ايه يقدر لان القدير غير القوي القدير غير العزيز الذي يقدر يعني الذي هنا كده هنوصل وهنتكلم بقى عن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ان هنوصل الى الى الى ان ان مربط الموضوع في الكلام عن الله سبحانه وتعالى الى عده معاني المعنى الاول هو معنى التقدير اللي هو الذي يقدر الاشياء قبل فعلها اللي هو منها القدر ان ربنا سبحانه وتعالى وانا بقول لكم عشان يحصل تقدير لاي لعماره وده بيحصل كتير جدا الناس بتغلط ويقول لك اصل احنا ما كناش مقدرين اصل حصل دروب او سقوط في في, في الاوراق الباليه او حصل نازله كبيره فالاسمنت غلي او الاسمنت زاد او ال او المقاولين ما نفذوش فما عرفناش ننفذ في الوقت اللي احنا كنا المفروض نسلم فيه او حصل عندنا خلل في المواد اللي بنشتغل بيها حصل نوع من انواع ال ال ال سوء التقدير او مخالفه للتقدير لكن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيء لا يحدث هذا معه مطلقا فلله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى يقدر الاشياء يعني يعني ايه يقدر الاشياء يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويكتب كل شيء قبل ان يحدث هذا الشيء ثم اذا اراد شيء انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون الناس لما بتيجي تعمل حاجه لازم يكون لها اسباب وقدراتها ضعيفه يعني قدره الانسان قدره عاجزه يعني ايه قدره الانسان قدره عاجزه يعني الانسان بيشوف عند حد معين لكن علشان يشوف حد حاجه اعلى او حاجه اكتر يعني محتاج مثلا عشان يشوف فيروس كورونا محتاج ان هو يجيب ميكروسكوب ويقف ويقعد يظبط ولازم يكون قوه التضخيم او التكبير بتاعته عاليه جدا عشان يرى انه يقسم الاشياء الى الى يقسم المتر الى مليار جزء وبعد كده يشوف بقى تسعة على مليار من من المتر دوت ده يعني النانوميترز اللي هو 9 نانوميتر اللي هو بيتكلموا فيه عشان يشوف فهو محتاج سبب عشان يرى شيء بعيد محتاج يجيب تلسكوب عشان يسافر ويتخطى عجزه وبطئه محتاج قطر ومحتاج طياره محتاج اسباب لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى هذه الاسباب الله اذا اراد شيئا انما يقول كن فيكون الله يسمع كل شيء الله يبصر كل شيء الله إرادته نافذة الله سبحانه وتعالى يقدر على كل مخلوقاته التي خلقها وعلى كل مخلوقاته التي لم يخلقها وهي موجودة عنده في علمه سبحانه وتعالى يعني إذا أراد شأن يكون كن فيكون طب هي مش موجودة فهو يقدر هو يقول للشيء الذي غير موجود لكنه موجود في علمه كن فيكون هذا الشيء ف الله سبحانه وتعالى لا يعزو عنه مثقال مثقال ذرة الله لا يخطئ عارف يعني ايه ان قدر الله لا يخطئ يعني ما فيش حاجه طلعت غلط يعني ما فيش حاجه طلعت صدفه اعلم انه لا يثبت لك ايمان حتى تفهم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك يعني ايه لما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك معناه ان ان ما اخطاك يعني ال ال الحاجه اللي ما جاتش عليك يعني الطوبه اللي وقعت جنبك هي ما كانش ممكن تجي لك والكلمه اللي ما كانتش هتتقال لك ما كانش ينفع تتقال لك والفلوس اللي ما كانتش جايه لك هي ما كانتش جايه لك اصلا ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك والحاجه اللي كانت جايه لك هي جايه لك عشان كده لما تفهم يعني ايه قدره ربنا سبحانه وتعالى وتقدير ربنا سبحانه وتعالى ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى تبدا تفهم بعد ايه يعني ايه ان الانسان لا ينازع قدر الله سبحانه وتعالى ولا ينازع امر الله سبحانه وتعالى تبدا يعني ايه تفهم يعني ايه الاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى المعنى ده معنى خطير جدا معنى انك تفهم يعني ايه ان مفيش حاجه صدف يعني ايه ان كل حاجه محسوبه التقدير يا جماعه لبناء مدينه بيحصل فيه اخطاء كتير جدا وبيحصل فيه كميه عوائق كتير جدا وبيحصل فيه كميه تاخير كتير جدا عشان تعرف يعني ايه تقدير لبناء مصنع وان الراجل كان مقدر ان هو يتبنى بمليون وطلعوا عملوا دراسه جدوى وطلع فيه سوء تخطيط وطلع ان الجو قلب وطلع ان في فيروس كورونا فقفل الدنيا وطلع ان في اشياء خارج اراده الجميع طلع ان الدوله طلعت قانون فجاه ان البضاعه دي ما تدخلش فالراجل تاخر هذه الاشياء كلها التي تعيق البشر في انفاذ قدرتهم هي لا شيء عند الله سبحانه وتعالى فالفرق بين قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة العبد أن قدرة الله كاملة وأن قدرة العبد, العبد عاجزة أن قدرة الله عزيزة يعني لا ممانع لها يعني ما فيش حاجة بتقف قدامها لكن قدرة العبد ضعيفة ذليلة تحتاج إلى أسباب أخرى إن قدرة الله إن قدرة الله سبحانه وتعالى بلا أسباب فإن الله سبحانه وتعالى يخلق بالسبب ويخلق بغير سبب الله إذا أراد شيء يقول كن هو لا يحتاج إلى تلسكوب ولا مجر ولا طيارة ولا ولا ملائكة ولا يحتاج إلى شيء إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول كن له كن فيكون فدي نقطة مهمة جدا ومنها نفهم يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى القدير هو الذي شرع هذا الشرع هو الذي قدر هذه الأقدار على المؤمنين ليعيشوا هذا الشرع المعنى ده معنى إنك تفهم إن كل شيء بيتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى إن مفيش حاجة بتتحرك في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى تعالوا نقف نقف كده مع آيات من سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم يقول هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه انزل من السماء ماء طهورا اللي نازل من السماء خد بالك انا عايزك بس تاخد بالك ان اللي نازل من السماء ده عباره عن ايه عن نقط نقطه جنب نقطه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هذه النقط مقدره يعني في في قريه نزل عليها بعدد الامطار بعدد الامطار حجاره وكل حجر عارف هيصيب مين اللي هو ولقد مروا على ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول على اهل مكه هم مروا على قوم لوط وقوم لوط دولت ربنا امطرهم بحجاره مسومه الم ترى كيف فعل ربك بالفيل ربنا باصحاب الفيل ان يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ربنا سبحانه وتعالى أرسل على الفيل وأرسل على قوم لوط حجارة مسومة يعني معروفة معلومة يعني كل حجر عارف رايح فين المعنى اللي انا عايز اقوله لك ان المطر ده معدود ان كل قطره مطر معدوده ان المطر ده محسوب ان القدر ده ان المطر ده مقدر قبل ان يكون ان القدر المطر ده مكتوب عدد ذراته وهينزل فين بالظبط هو الذي الله سبحانه وتعالى ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني ربنا اذا اراد ان يرحم العباد بالمطر فانه سبحانه وتعالى يجعل هناك اشياء بشريات سابقه لنزول الرحمه هذه البشريات السابقه هي ايه رياح ان يبقى فيه شويه نسم نسيم جميل كده وتلاقي فيه مجموعه من السحب بتتجمع فهنا الانسان يشعر ان في حاجه هتحصل فربنا سبحانه وتعالى بيقول انه اذا اراد ان يرحم العباد بالمطر اللي هو مطر الرحمه يحصل ايه؟ يبقى الرياح ديت بشرى لان في احيانا المطر بيبقى مطر عذاب قال اللي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسله على قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بامر ربها فعاذنا الله واياكم من ذلك فقال هو الذي يرسل هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هو الذي يعني هو والله وحده لا شريك له الذي فعل ذلك ولا يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى هنا المطر مطر عباره عن شويه نقاط من الماء الماء دي راحت فين بقى قال وانزلنا من السماء ماء طهورا نزل الميه النظيفه اللي المفروض الطهوره ديت يعني الناس بتتوضا بيها وتغتسل بيها الميه ديت نزلت في في الصحراء فاتجمعت في بير فبقت بعد ما كانت مجموعه مجموعه نقاط جنب بعضها البعض مجموعه قطرات جنب بعضها البعض اصبحت بير وطلعت في مكان نزلت على مصب نيل فقامت الميه جرت في النيل ونزلت على البحر فقامت الميه نزلت على البحر بقت جوه البحر بقت جزء من البحر الميه اللي نزلت على النيل بقت عذبه والميه اللي نزلت على البحر بقت مالحه والميه اللي نزلت في البير اتجمعت على درجه البير والميه اللي نزلت على ال... على الارض اما نشفت وطلعت واتبخرت تاني في السماء واما نزلت على تربه فاذا بهذه التربه تشربها وتنبت الزرع قال وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ان الميه اللي كانت قطرات بقت الان الناتج النهائي بتاعها جزء منها بقى زرع وثمار وجزء منها بقى بحار وجزء منها بقى انهار وجزء منها بقى ابار وجزء منها اتبخر المشهد ده احنا بنشوفه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي عمل ده هو ربنا سبحانه وتعالى ان اللي نزل المطر المعدود ده هو الله سبحانه وتعالى ولو شاء ان هذه الانهار تعرض للشمس فتجف وان هذه البحار لا لا يكون لا, لا تفجر او تنتهي تماما فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد صرفناه بينهم ليذكروا يعني ربنا سبحانه وتعالى صرف الماء اللي نزل من السماء ده بين الناس ليتذكروا حتى يقولوا هو مين اللي عمل ده؟ هو ايه القدره دي؟ بيعد المطر عنده قدره انه يعد المطر، عنده جهاز، عنده احصاء الله المحصي المبدئ المعيد عنده قدره انه يعد قطرات المطر ويصرف المطر وكل قطر راح فين بالظبط ومتراقبه راح فين مش مش مش مش مش القطرات الماء بماده مشعه بتعرض على جهاز اشعاع هي اصلا نازله معدوده يعني معروف هي رايحه فين المطر يعبد الله المطر يتحرك باذن الله الماء يجري باذن الله سبحانه وتعالى وهنا اللي انا بتكلم فيه ان قدره الله سبحانه وتعالى يا جماعه هي القدره على الايجاد من العدم والقدره على الافناء بعد الوجود والقدره على التسكين عارف حاجه ماشيه ماشيه ماشيه وفجاه ربنا سبحانه وتعالى قال لها هتقف يبقى هتقف حاجه واقفه تماما هو الذي يسيركم واقفه تماما ساكنه في غايه السكون ربنا سبحانه وتعالى قدرته على تحريكها حركه لا مثيل لها الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى هنا القدره المطلقه المطر لما نزل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا اي بالقران يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان عدد الايات التي انزلها الله سبحانه وتعالى كثيره جدا ومع ذلك الناس كفرت بالله سبحانه وتعالى ربنا صرف الايات بين الناس ومع ذلك الناس كفرت بالله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام دعك من هؤلاء و استمسك بالوحي والقرآن لا تطع الكافرين أي في كلامهم وفي منازعتهم للقدرة والقدر بنزع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هو ازاي يعني خلق منين فين ازاي لا ما حصلش فربنا سبحانه وتعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا اي ما معك من القران والايات التي في القران اعظم مما من هذه الايات الكونيه التي يراها الجميع وبعدين بقى شوفوا بالله الايه العظيمه بقى في المطر الايه العظيمه في الماء قال وهو الذي مرج البحرين يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك المرجة المرجة العقول يعني اختلطت العقول المروج يعني الدخول حاجة دخلت في بعضها كده مرج البحرين يعني مرج الماء المالح والماء العذب المية المالحة والمية العذبة بيتصبوا في مكان يعني دورة المية في الكون كلها موجودة في مكان بينتقوا مع بعضهم البعض لكن بيفضل العذب عذب والمالح مالح مع ان هم بيلتقوا قال وهو الذي مرج البحرين يبقى القطرات المفرقه اصبحت مجمعه وجرت في مجاري اما في انهار او في بحار ثم الله سبحانه وتعالى بعدما فعل ذلك اوصلهم ببعضهم البعض فاختلطوا بعضهم البعض لكنهم عندما اختلطوا حقيقه لم تختلط صفات هذه بصفات هذا قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ده عذب في غايته حلو طعمه حلو وده ملح أجاج يعني ملح ما تقدر شديد الملوحة قال وجعل بينهما برزخا عارف يعني ايه وجعل بينهما برزخا يقولوا حاجه ساتره بين الاثنين طيب هم اختلطوا اه ربنا قال مرجه لكن طيب لما اختلطوا العذب بقى مالح والمالح بقى العذب انصهروا حصل تخفيف حصل الملوحه هنا بقت اقل لا امال ايه الاسماك اللي بتعيش في البحر بقت بتعيش في النهر والاسماك اللي بتعيش في النهر بقت بتعيش في البحر لا هيفضل الاثنين موجودين عند جنب بعض قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان البغي يا جماعه يعني الظلم لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول على المطر ان الميه انت تقف هنا وانت تقف هنا محدش يبغي على الثاني لا يبغيان يعني لا يظلم احد منهم لا يظلم احد منهم احدا يعني لا يختلط هذا الماء بهذا الماء ولا يبغي هذا الماء على هذا الماء ايه القدره دي ان اتجمعوا وبعد كده جيروا وبعد كده بعد ما اتجمعوا جيروا وهم اتصرفوا بطريقه مختلفه في التجميع في ان ده مالح وده عذب وده في الابار وده في يسقيه يسقي يشربه الناس وتنبت به الزروع وتشربه الانعام وبعد كده ايه وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه يقول مرج البحرين يلتقيان او هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا والكلمه الخطيره قوي اللي قال فيها البقاعي والزمخشري كلام عظيم بيقول وحجرا محجورا الحجره المحجوره كان العرب زمان لما كان واحد يجي إيه إيه إيه إيه قطع طريق او واحد ظالم عايز يبغي على واحد او عايز ياخد مال واحد فكان يقول ايه يقول حجره محجوره يعني يقول اعوذ بك الحجر يعني مكان ممتنع حجرا محجورا يعني منعا ممنوعا فكان لما يجي حد يبغي على واحد او يجي واحد يخيف واحد فكان يقول اعوذ بدل ما يقول اعوذ كان بيعبر بكلمه ايه حجرا محجوره يعني انا انا بمتنع بشيء معين اريد ان امتنع منك فربنا سبحانه وتعالى يقول وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا البقاعي عمل هنا كده نقطه وبيقول في نظم الدرر في تناسب الايات والصور وبيتكلم بيقول في هذه الايات بيقول ان وكانه حدث وهذا من بليغ من ابلغ ما قيل في كتاب الله ان ان انه وكانه هنا في مقدر محذوف اللي هو وكانهم يقولون حجرا محجورا يعني كان الماء بيستغيث بربه كأن الماء يسجد لربه كأن الماء في البحر وفي النهر يلجأ إلى ربه ألا يبغي هذا على هذا وسمى أن هذا يأتي على هذا وهذا يأتي على هذا بغي قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه قادر على انزال الماء من السماء وقادر على تصريف الماء في الارض وقادر على ان يكون الماء على اختلاف صفاته لا يلت... لا يبغيان لا يبغي بعضهم على بعض وكان بين وان يجعل بينهما برزخا غير مرئي ولا معلوم للبشر لكنه يظل المالح مالح ويظل عذب عذب قدرة رهيبة قدرة فصل المية ان الاتنين مية لا الماء المية يا جماعة تعرفها في الفقه لا لون ولا طعم ولا رائحة يعني الشاي ما اسموش ميه لان هو تغير لونه وطعمه ورائحته الشوربه ما اسمهاش ميه لان هي تغيرت لونها وطعمها ورائحتها طاهره بس ما ينفعش اتوضى بيها ليه لان هي لا لها لون وطعم ورائحه هنا لا لون ولا طعم ولا رائحه والاثنين ميه الاثنين اسمهم ميه الاثنين شكلهم ميه ومع ذلك لا يلتقيان البحر بحر والنهر نهر ايه القدره دي شوف بقى القدره اللي بعدها يقول ايه وهو الذي خلق من الماء بشرا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بيقول طيب انت فهمت ديت في ايه تانية ايه الايه التانية ان ربنا سبحانه وتعالى خلق من الماء بشرا يعني ايه خلق من الماء بشرا يعني الميه ديت يختلط في نوع اخر ماء الرجل بماء المراه بعد المزيج بينهم يخرج جنين جنين يختلط ماء الرجل بماء المرأة ويخرج مخلوق آخر إيه ده؟ القدرة دي يعني إزاي ماء بماء والاتنين ماء يختلطوا ببعضهم البعض ويمتزجوا ويخرج منهم مخلوق آخر تماما يقول لك جسم الإنسان 70 منه جسم الإنسان 70% منه مية طب انت يعني يعني انا ماشي على ميه فين ميه مش عارف مش حاسس ان في ميه هنا انا قاعد اهو بعمل في ميه يا جماعه فين الميه دي مفيش ميه مش شايف في ميه هو دي حقيقه ان تركيب الخلايا كده انتزج انتزج هذا الماء بهذا الماء وجعل الله منه مخلوق اخر اللي هو خلق من الماء بشرا والبشر دولت في واحد يقول لك ده ابوك اسمك احمد ابن سيف الاسلام ابن عبد الحي ابن انت اسمك ابراهيم ابن صالح ابن محمد ابن علي انت انت بتنتسب الي فجعل منه نسبا وجعل منه صهرا صهرا يعني النساء اللي انت بتصهرها ان بقى في ذكر وانثى يعني جعل خلق من الماء بشرا وتغير الماء الى بشر او خلط الماء بالتراب وجعل من الطين بشر ثم خرج من هذا الطين البشري رجال ونساء مخلوق ثالث خالص ايه القدره دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه عشان كده في اخر الايه ايه قال وكان ربك قديرا النقطه اللي نزلت من السماء اللي في الهواء العالقه بالهواء كيف اصبحت بشري كيف اصبح منها البشر كيف اخرجت الزروع والثمار والنباتات المختلفه كيف اصبحت ماء يعيش فيه تعيش فيه الاسماك كيف اصبحت ماء يشرب منه تشرب منه الانعام والرجال والنساء والاطفال ويحتاج الناس في كل شيء ربنا بيقول وكان ربك قديرا احنا نفهم يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء يعني ايه ان الانسان اذا تعلق قلبه بقدره الله او راى قدره الله ربنا يا جماعه مش محتاج الى اسباب ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء ربنا على كل شيء قدير على كل مخلوقاته قدير على كل ما هو غير موجود في مخلوقاته لكنه موجود في علمه وكتابه قدير الله سبحانه وتعالى قدير على ما كان وما لم يكن اللي هو بل قادرين على ان نسوي بنانه يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يسوي بنان الانسان بعد موته لكنه بيقول لك انا قادر على فعل ذلك انا قادر على هذا المعدوم لا ممانع لي ولا عائق امام قدره الله سبحانه وتعالى على فعل كل شيء عارف لما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم انه بيقول نسي خلق الانسان تكبر كده وتجبر وقال لك هو ازاي هيحييني وانا من يحيي العظام وهي رميم ربنا سبحانه وتعالى قال ايه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ان انت مين يحيي العظام قال له اللي يحييها اللي عملها قبل كده الذي خلقها وهي لم تكن موجوده اصلا هو قادر على احيائها مره اخرى قال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ان الشجر ده شجر ده شيء ملموس وبعد كده تحول الى نار النار دي شيء مش ملموس يعني ايه ايه قول لي كده جوهر النار تعرف تمسك نار النار دي حاجه كده في الهواء لها معنى ولو لها جسم فهو مختلف تماما عن ايه عن الشجر الاخضر ازاي الشجر الاخضر يتحول لنار ازاي بقى مخلوق مختلف تماما وهيئه مختلفه تماما وصفات مختلفه تماما والاخضر ده بيبقى رطب ولونه حلو وطعمه وطري وتعرف تحركه والنار شرسه بتاكل كل شيء تدمر كل شيء لا يقف في وجهها شيء ازاي ده تحول ده الذي جعل لكم من الشجر اللي انت مش شايف قدرته طب ما تنظر حولك وتشوف قدرته الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ربنا سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة في القرآن حتى نتعلم قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة الله سبحانه وتعالى لا مثيل لها طبعا يعني معنى ان احنا نفهم يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وان الله لا يعجزه شيء في الارض في السماء المعنى ده لو دخل جواك لو حسيت ان انت بتعبد الله يقدر على كل شيء ما عدتش هتخاف ما عدتش هيبقى عندك نوع من انواع الجبن مع حد ما عدتش هتحس ان في مشكله انك تبقى تتعامل مع حد مش هتبقى ذليل يا جماعه النفاق وضعف الايمان والبعد عن الله ذل ومهانه وضعف اعلم ان عز المؤمن قيامه بالليل اعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل انك انت انك تقف بين يدي ربك القدير وانت عاجز في قمه العجز انك انت تعلم انك تحتاج الى ربك في كل شيء انك تتوكل على الله وحده لا شريك له عارفين لما واحد يكون مثلا شغال جندي مثلا في معركه في جيش مثلا وابوه هو قائد الكتيبه او قائد الجيش او رئيس الدوله مثلا وهو بيتعامل مع كل الناس هو صحيح جندي هو صحيح دخل الجيش بس ابوه لواء ابوه لواء في الجيش وهو داخل الجيش فهو بالنسبه له ما عندوش اي مشكله خالص من اي قائد ولا من اي حد ولا من اي اوامر لانه واثق ان له قدره لانه واثق ان هناك من يلجا اليه لانه واثق ان هناك من يقدر على هؤلاء ولله المثل الاعلى ان الانسان لما يعلم قدره الله سبحانه وتعالى وهو بيتحرك بعد كده وهو بي هو بيروح وهو بيجي وهو بي بيتعامل مع الناس وهو بيتعامل في صراع الحق والباطل عارفين نشوفوا اكتر ناس اكتر ناس اصعب ناس في الدنيا يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لم يخلق مثلهم في البلاد ربنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده مش انا اللي قلت كده قال الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ربنا بيقول لك أن هؤلاء كانوا من أقوى الناس ما فيش زي هؤلاء في القوة سيدنا هود اللي هو نبي عاد وقف بيقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم بيقول لهم أنا مش خايف منكم اعملوا اللي أنتوا عايزينه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بيقول لهم اعملوا اللي أنتوا عايزينه اكبر حاجه تعرفوا تعملوها اعملوها ليه لانه يشعر ان له رب على كل شيء قدير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما تصليش في المكان ده قال له انا هصلي ما تصليش هصلي طب والناتج ايه النبي صلى الله عليه وسلم جه ابو لهب يرمي عليه ال ال ال اللي سال- جه جه يخنقه يخنقه فبيقول فوجدت فوجدت آه، ان آه، ان بيني وبينه خندقا من نار فابتعدت خاف فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في ذلك قال نزل جبريل ولو آه، آه، آه، اقترب خطوه لتخطفته الملائكه ان يا جماعه مساله الثقه في قدره الله سبحانه وتعالى مساله ال- ال- ال- العجز بين يدي الله سبحانه وتعالى مساله الانكسار الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى مساله احساس الضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى مساله ان انت ما تعجزش في الدعاء العاجز من عجز في- عن الدعاء انك ما تعجزش ان ربنا سبحانه وتعالى يقول هتيجي ازاي يا ابني ما فيش مع ربنا ازاي يا ابني ادعي اللي هو ايه آه، بص آه، اكتشفوا العلاج واحنا ندعي إيه إيه ع- شوف لنا شغلانه وانا اوزك يا ابني ما تت... يا ابني الرزق مش اللي انت بتشتغله يا حبيبي ال- ال- إيه ال- الثقه في امر الله سبحانه وتعالى وفي قدره الله سبحانه وتعالى وفي عزه الله سبحانه وتعالى وفي ان الله على كل شيء قدير هذا المعنى اذا دخل في قلب العبد العبد إيه، هيبقى عنده ثلاث عبوديات الوقت جرى سريعا وانا ما لحقتش آه، يعني يعني ممكن ان شاء الله نفرد مره ساعتين ولا حاجه واحنا بنتكلم عن اسم الله القدير لكن ربنا يا رب يرزقنا ان احنا نتكلم عنه يا رب ويستعملنا في ذلك لكن إيه، إيه، سريعا معنى إيه، إيه، الانكسار بين يدي الله معنى التوكل على الله معنى انك ما تخافش من البشر المعنى الاولاني معنى انك انت تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى انك تعرف انك بتعبد اله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء لا يعذب عنه مثقال ذره انك تعرف انك تعمل إل- انك بتعبد اله خبير في غايه الخبره في غايه العلم في منتهى القدره في منتهى العزه في منتهى القوه في منتهى البيان في منتهى القيوميه والحياه ان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء دي رقم واحد انك تنكسر بين يديه انك تعرف قد ايه هو قدير عليك تعرف قد ايه ان هو قادر ان هو يخلي الارض تنخسف فيك وقادر ان عينيك ما تتحركش في لحظه من اللحظات وقادر ان نقطه دم داخل جسمك تقف قادر ان هو يوقف لك رزقك او اجلك او حياتك او موتك انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله رقم واحد رقم اثنين انك انت إيه إيه إيه إيه إيه يعني بعد ما احنا ننكسر لله رقم اتنين انك ما تخافش من البشر انك ما تخافش من مخلوق من المخلوقات انك تبقى فاهم ان البشر كلهم عجزه وضعفاء واذلاء ان البشر كلهم يحتاجون ان كل المخلوقات تحتاج الى الله وعلى قدر قوه ايمانك بالله وعلى قدر قوه إيه إيه إيه يقينك في قدره الله سبحانه وتعالى وقدر فهمك وادراكك لمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الحسنى على قدر ما في قلبك من إيه إيه قوه وعزه بالدين وانك ما بتخافش ما بتتكسرش الى الله سبحانه وتعالى انك انت م- ما ما عندش هيبقى حاسس انك انت اصلا هيعمل لي اصلا هيسويني عارف ربنا سبحانه وتعالى بعد كل دي, دي بيقول ايه وكان ربك قديرا وبعدين قال ايه قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ان الانسان بعد كل ده بيروح يعبد الذي لا يقدر على شيء ويعجزه اشياء ويمنعه اشياء ويعذب عنه اشياء ولا يعلم اشياء ويجهل اشياء ويقدر خطا ويفهم خطا ويكتب خطا ويتعلم خطا وعلمه كله مبني على التجربه الا ما علمه الله اياه من الوحي ومع ذلك يعبد الانسان من دون الله اندادا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يضرهم اللي هو واتخذوا من دون الله الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. المعنى الثالث يا جماعه انك لما تعرف ان ربنا قدير ما تطغاش. انك مهما دعتك قدرتك على ظلم الناس ومهما مع دعتك إيه، فهمك وعلمك و- وبذلك و- ومجهودك انك انت إيه، إيه، إيه، انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي بذلت ما تعتديش ربنا سبحانه وتعالى قدير ربنا سبحانه وتعالى يقدر على الانتقام ربنا سبحانه وتعالى يقدر على إيه، إيه، اذلال من يشاء الله سبحانه وتعالى إيه، إيه، إيه، لا إيه، إيه، إيه، يغالب فإياك أن تطغى على أحد إياك أن تعتدي على أحد إياك أن إيه، يكون في قلبك كبر على أحد يعني إيه، إيه، إيه، افهم كويس أنت تتعامل مع إله في غاية القدرة هو يقدر عليك في كل لحظة من لحظات عمرك فما تطغاش ما تعتديش اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل ي- ي- ي- ي- ي- ي- يضرب آه، آه، عبده فقال يا هذا تعالى اعلم ان الله سبحانه وتعالى اقدر منك على هذا يعني لو انت قادر عليه عشان هو آه، شغال معاك عشان هو آه، آه، ابنك عشان خاطر هو مستضعف عندك عشان ليك ولايه عليه عشان خاطر صاحب فضل عليه عشان خاطر عملت حاجه عشان خاطر ايا كان انت اوعى تعتدي لانك انت مش متخيل يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى تتعرض لانتقامي وعذابه يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى ياخذك ياخذك بما فعلت قال كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني كان لزاما على الله سبحانه وتعالى ان يعذبكم على افعالكم لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه سنه سنه العقاب فاياك ان تعتدي القضيه يا جماعه عايزين قلوبنا تلتوي قلوبنا تلتوي بمعرفه الله سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تلتوي بحب الله سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تلتوي بالخضوع لامر الله سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تلتوي بفهم معاني قدره الله سبحانه وتعالى في كل شيء يعني عارف اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحانه من بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انظر الى هذه السماء وهذه الارض اليس الذي خلق هذه السماء التي تعظمها والتي لا تستطيع ان تصل الى نجم من نجومها والتي